بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشياء النبي الإصحاح 57 من أول الآية واحد باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق يدخل السلام يستريحون في مضاجعهم السالك بالاستقامة أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية بمن تسخرون وعلى من تفغرون الفم وتدلعون اللسان أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء القاتلون الأولاد في الأودية تحت شكوك المعاقل في حجارة الوادي الملس نصيبك تلك هي قرعتك لتلك سكبت سكيبا وأصعدت تقدمة أعن هذه أتعزى على جبل عال ومرتفع وضعت مضجعك وإلى هناك صعدت لتذبحي ذبيحة وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك لأنك لغيري كشفتي وصعدت أوسعت مضجعك وقطعت لنفسك عهدا معهم أحببت مضجعهم نظرت فرصة وسرت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك وأرسلت رسلك إلى بعد ونزلت حتى إلى الهاوية بطول أصفارك أعييت ولم تقولي يئست شهوتك وجدت لذلك لم تضعفي وممن خشيت وخفت حتى خنت وإياي لم تذكري ولا وضعت في قلبك أما أنا ساكت وذلك منذ القديم فإياي لم تخافي مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس طبعا واضح المرة دي الكلام إيه كلام صعب احنا متعودين ان اشعيا من زمان معودنا على الموضوع دوت امبارح زقططنا بيه شوية فالنهارده هيشد ايه أشد دم تعودنا على الموضوع ده خلاص وعلى قد ما بيكون شدة الودان شديدة على قد ما التعزية اللي بعديها بتبقى ايه بتبقى شديدة برضه فالنهاردة شدة الودان ايه جامد شفنا الإصحاح 55 بعد ما أشعية تكلم عن دعوة الله المجانية طبعا سالي هتنام أنا عارف الحاجات دي تسألي عن سالي تقول لك نامت بتصحى بمزاجها وتنام بمزاجها فبقول في الإصحاح 55 بعد ما أشعيا تكلم عن دعوة الله المجانية للعطاش وللذين ليس لهم فضة وجه في الإصحاح 56 راح فتح الباب لكل الأمم ابن الغريب مقبول قدام ربنا والخصي هيدخل في جماعة ربنا وهيبقى مثمر وبيت ربنا هيتفتح لكل الشعوب نيجي بقى في الإصحاح 57 و58 و59 بيكشف أشعية إيه اللي بيعطل التمتع بالدعوة بتاعت ربنا ديت إن كانت يا رب دعوتك مجانية وإن كان بابك مفتوح للكل حتى الغريب وحتى الخصي لكل الشعوب طيب إيه اللي بيمنع إنه كل الشعوب دي تتمتع بالخلاص ربنا في الثلاث صحات دول هيكشف ثلاث أسباب تعطل الإنسان عن التمتع بخلاص ربنا لصح 57 أول سبب عبادة الأصنام ده في العهد القديم بالمفهوم الروحي الزنا الروحي يعني ترك الله والاتكال على آخر أدي أول حاجة تعطل الخلاص الإصحاح 58 تاني حاجة تعطل الخلاص الرياء والمظهرية وشكلية العبادة الحاجة الثالثة الإصحاح 59 العصيان وكان أحبائي دول بيمثلوا كل خطايا البشر إصحاح 57 الزنا الروحي الناس اللي ما يعرفوش ربنا ومتكلين على حد غير ربنا فربنا بيكلمهم في الإصحاح 57 الإصحاح 58 الناس اللي جوه الكنيسة ومتمسكين بالكنيسة وقاعدين في الكنيسة لكن في رياء في مظهرية في شكل مش متعين بخلاص ربنا الفئة الثالثة الناس اللي عرفت ربنا لكنها بتعصاه دول ثلاث نوعيات البشر يا حد بعيد خالص متكل على حد غير ربنا ما يعرفش ربنا يا من حد جوه الكنيسة لكن بيمارس العبادة في رياء وفي مظهرية يا من حد كان جوه الكنيسة وعرف إرادة ربنا وعرف صوت ربنا وخرج وبيعصى ربنا عن عناد ادي الثلاث فئات أو الثلاث خطايا اللي تمنع التمتع بالدعوة المجانية بالباب اللي مفتوح لكل الأمم آخر حتة وصلنا فيها امبارح في الإصحاح 56 لقينا حال إسرائيل حال في منتهى الإيه؟ في منتهى السوء أضرب الراعي فتتبدد الإيه؟ الرعية لقينا الرعية بلا رعاه لقينا الرعاه في منتهى الفساد في منتهى الخطية وصفهم أشعياء نمرة واحد رعاه إيه؟ عمي قال مراقبوه عمي كلهم لا يعرفون الرعاه شبههم أشعياء التشبيه التاني زي الكلاب الإيه؟ البكم كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح الرعاة اللي المفروض أن هم يحرسوا الشعب زي ما الكلاب بتحرس الرعية لقيناهم إيه شايفين الخطر جاي ومحدش إيه محدش بيفتح بقه محدش بينزل الناس كلاب بكم يا ريت كده وبس لكن حبوا الراحة والنوم والكسل محبوا إيه حالمون مضطجعون محبوا النوم مش بس كده لكن انشغلوا بالإيه بالربح المادي قال كلاب شرهة لا تعرف الشبع التفتوا جميعا إلى طرقهم كل واحد إلى الربح عن أقصى عايزين ياخدوا على قد ما يقدروا مش كده وبس كان حال الرعاة آخر حاجة امبارح كشفها إن هم ناس بيجروا ورا الإيه ورا اللذات والخطايا وشرب الخمر قالوا كده هلم أخذ خمرا ولنشتف مسكرا طبعا لما يكون حال الرعاة كده نتوقع الرعاية هيبقى الحال ايه المناظر الصعبة بقى اللي هيوصفها أشعياء 57 و58 وايه و59 طيب السؤال اللي بيبتدي بيه أشعياء الإصحاح 57 طب لما يوصل الحال لكده ويبقى الرعاة بالوحاشة ديت ايه موقف ربنا بصي موقف ربنا يقول في العدد الأولاني ايه باد الصديق وليس أحد يضع في قلبه ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه إيه من وجه الشر يضم الصديق عشان بيقول ربنا لما لقى الحال كده فبدأ إيه يلم الصديقين يلم الناس الأبرار وبقية الناس محدش منتبه للموضوع محدش واضع ده في قلبه أتادي ربنا بيلم ولاده ليه لأن في شر إيه في شر جاي بدا الصديق ورجال الإحسان يضمون ليه قال ليس من يفسن بأنه إيه اللي بيحصل دوت من وجه الشر يضم الصديق في دينونة هتنزل على الشعب فربنا قبل ما ينزل الدينونة قال الأول ألم إيه ألم الصديقين ألم الأبرار ألم ولادي لكن للأسف الباقيين مش حاسين شايفين الأبرار بيتاخدوا مش يفطنوا بقى ويفهموا انه معنى ان ربنا بيسحب الابرار من وسط الكنيسه من وسط الشغل معناه ان في ايه في عقاب جاي في دينونه جاي لا هذا الصديق وليس احد يضع في قلبه رجال الاحسان يضمون وليس من يفطن محدش فاهم انه ايه اللي بيحصل ده بانه من وجه الشر في شر جاي وقبل ما الشر ده يجي من وجه الشر يضم الايه الصديق ربنا بيلم الصديقين بيلم ولاده المعنى الحرفي يا أحبائي كان بيتكلم على إسرائيل لما هي موجودة في السبي وفي دينونة وفي عقاب جاي من عند ربنا بسبب إنه الشعب مش عايز إيه مش عايز يتحرك واللي طلعوا من وسط إسرائيل الناس الأبرار الباقيين ما فطنوش إنه الأبرار اللي كانوا في وسطهم دول كانوا هم سر حمايتهم طب ربنا دلوقتي بياخدهم بيضمهم يبقى إذا ربنا هيعمل إيه في الباقيين الأشرار هيعقدهم سيد المسيح قال في حنطة موجودة وسط الزوان قال لهم طب سيبوهم وجود الحنطة هي اللي حامت الايه حامت الزوان لكن يوم ما نلم الحنطة يبقى الزوان ده كله هيروح على فين على النار فأول ما الزوان يتلم المفروض الباقيين يفهموا إن دي علامة إيه علامة دينونة ربنا لكن ليس من يفطن ليس من يضع في قلبه أشعياء أحبائي في الحقيقة بيوصف حال ولاد ربنا على مدار العصور كلها المعنى الأولاني الموضوع ده حصل أيام منسى الملك منسى كان راجل شرير ووحش ومنسى عمل كده قعد يبيد زي ما قال سفر ملوك الثاني الإصحاح 21 إن هو سفك دم بريء كتير واتلطخت بيهم الشوارع ربنا بيعمل إيه؟ ليه ربنا سمح بكده؟ ولادك يا رب سيد منسى يقتل فيهم قال لا ده أنا بلم فيهم عشان بعد كده نزل دينون على الأشرار اللي إيه؟ المتبقيين في الشعب لكن للأسف محدش إيه؟ محدش فهم بقول يا أحبائي دوت الحال بولاد ربنا على مدار العصور كلها على مدار العصور كلها تلاقي ولاد ربنا يتجرحوا ويتألموا ويتظلموا ويتذبحوا ويموتوا وزي ما بيقول أشعية إيه ليس من يفهم ليس من يضع في قلبه ولا حد منتبه أيضا يا أحبائي الحال دوت بيوصف حال إسرائيل وبالأكثر في فترة مجيء ضد المسيح إزاي؟ بصوا تسلسل الإصحاحات بتاعت السفر قلت لكم الإصحاح 53 كان بيتكلم على إيه؟ الصليب الإصحاح 54 بيتكلم على ميلاد الكنيسة ثمرة الصليب الإصحاح 55 دعوة للتمتع بالخلاص أيها الأعطاش جميعا هلموا إلى المياه كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم دعوة للتمتع بالله طيب الدعوة دي لمين في الإصحاح 56 دعوة لكل الإيه؟ الشعوب لكل الأمم بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الشعوب للغريب وللخصي طيب في آخر الإصحاح 56 امبارح إسرائيل كان إيه موقفه لما المسيح جه رفضوه وقلنا رفضوه بسبب إيه بسبب الرعاة الرعاة العميان الكلاب البكم محب النوم محب الكسل محب الربح محب الخمر فرفضوا المسيح فلما رفضوا المسيح بقى حال إسرائيل النهاردة إيه مؤمنين بالمسيح ولا رافضينه رافضينه رافضين المسيح لغاية امتى لغاية ما هيجي مين ضد المسيح لما هيجي ضد المسيح ضد المسيح ده هيبتدي ايه يقتل في مين في ولاد ربنا فبيوصف العصر بتاع ضد المسيح هيحصل فيه ايه قال باد الصديق وليس احد يضع في قلبه رجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق الكتاب المقدس قال عن ضد المسيح هيعمل حرب مع القديسين وإيه ويغلبهم طيب سؤال طب رد ليه سايبه دوت يدبح في ولادك قال لا ده مش بيدبحهم ده أنا بعمل إيه في ولادي بلم فيهم علشان بعد كده هتيجي إيه تيجي الدينونة العتيدة طيب موقف ولاد ربنا اللي قاعدين يتذبحوا دول اللي قاعدين يتقتلوا الصديقين اللي بيبادوا فرحانين ولا زعلانين فرحانين ليه فرحانين فرحانين يا أحبائي لأنه زي ما قال أشعية في الآية اللي بعد كده يدخل السلام بيوصف بقى أولاد ربنا اللي بيبادوا دول يستريحون في مضاجعهم السالك بالاستقامة ربنا صح بيسمح ان الناس الاشرار يبيدوا في ولاده قلنا من جهة ربنا ربنا بيجمع ولاده عشان بعد كده ينزل دينون على الاشرار طيب بالنسبة لولاد ربنا فرحانين بالموت ليه فرحانين بالموت الموت يا احبائي بالنسبة للناس الابرار هجرة من حياة في وسط اشرار في وسط فساد في وسط عالم خاطي يروحوا يهاجروا فين وسط ايه وسط الملائكة وسط القديسين وفي محضر ربنا فتسألي ولاد ربنا ايه رأيك في الموت الموت حلو بدل ما احنا قاعدين في وسط ناس أشرار في عالم وضع في الشرير نطلع نهاجر نعيش في وسط إيه؟ وسط الملائكة وسط القديسين عالم كله بر وفضيلة عشان كده بولس الرسول قال لي اشتهى أن إيه؟ أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا أيضا يا أحبائي الآية دي ممكن تكون ليها معنى تاني وقلنا المعنى الأولاني بتوصف حال ولاد ربنا على مدار العصور ربنا بيسمح بدقات وولاده يتقتلوا ليه لأن بعديها بيبقى في دينونة فربنا مش عايزهم يشوفوا الدينونة اللي جاية أو العقاب أو التأديب اللي جاي ده المعنى الأول المعنى الثاني بيوصف فترة ضد المسيح وربنا هيسمح إن ضد المسيح ده يقتل كتير من ولاده ليه؟ علشان ما يشوفوش أيام فترة ضد المسيح دي هتبقى ضيقة إيه قال عنها السيد المسيح ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون مفيش, مفيش دقيقة زي كده فربنا يخلي ضد المسيح يقتل في ولاده يقتل في ولاده ليه قال عشان ما يشوفوش الايه الدقات ارجعوا اقروا سفر الرؤيا وشوفوا الضربات الشديده جدا اللي هتضرب بيها الارض في فتره ضد المسيح فربنا قال لا انا لم في ولادي احنا لما نشوف ضد المسيح ده بيدبح في ولاد ربنا نقول الله فين ربنا ربنا ساكت ليه لا ده ربنا مش ساكت ده ربنا بي ايه بيلم فيهم بدا الصديق رجال الاحسان يضمون بس للاسف الناس مش ايه الناس مش فاهمه الناس تقول لك فين ربنا ربنا سايبهم لا ده مش سايبهم ده من وجه الشر يضم الصديق ربنا لا خدهم عشان ما يشوفوش الايه الشرور اللي هتيجي على العالم ده انا بضمهم من الشر اللي جاي ده المعنى الثاني المعنى الثالث يا احباء ايضا ممكن دي توصف موت السيد المسيح على الصليب مين الصديق دوت السيد المسيح نفسه باد الصديق مات المسيح على الصليب جه لخصته وخصته رفضوه ليس احد يضع في قلبه وليس من يفطن محدش فهم انه اللي متعلق على الصليب ده هو مين هو السيد المسيح السيد المسيح جه واليهود ايه بعد كل المعجزات اللي عملها وبعد كل النبوات اللي تمت في شخصه اليهود عملوا فيه ايه صلبوه ومفيش حد فاهم ان اللي صلبينه ده هو مين هو المسيح عشان كده لما هيرجعوا في فترة ضد المسيح وقبل مجيء المسيح الثاني مباشرة يقبلوا الإيمان بالسيد المسيح ويجي بعدها الدينونة العامة أول ما هيقبلوا الإيمان بالسيد المسيح قال عنهم زكريا النبي قال إيه ينحون عليه كإيه كوحيد لأمه يعني هيقعدوا يبكوا صار لأم عندها ابن وحيد والابن ده مات قال هو ده هيبقى حال إسرائيل بقى المسيا اللي الأنبياء اتكلموا عنه الرجا بتاعنا اللي احنا كنا منتظرين هو ده اللي جه وأبائنا أجدادنا صلبوه موتوه يقعدوا ينوحوا كنائح على وحيد لأمه فعلشان كده بقول انه المعنى الثالث للآية ديت ان هي إشارة لموت السيد المسيح على الصليب لما جه السيد المسيح وقتلوه ما كانوش ايه ليس من يفطن محدش فهم انه اللي مطلوب ده هو ايه هو المسيا المنتظر العجيب يا احبائي ان هم صلبوه وموتوه وزي ما قال ليس احد يضع في قلبه ليس من يفطن راحوا رؤساء الكهنه بعد ما صلبوا السيد المسيح راحوا ياكلوا الايه ياكلوا الفسح ولا كانه عملوا حاجه وما كانوش فاهمين انه من وجه الشر يضم الصديق مش فاهمين ان معنى صلب المسيح ان في خراب هيجي على ايه على اورشليم انه بعد سبعين سنه جه تيتوس وايه وخرب له ما كانوش فاهمين اللي هم بيعملوا ايه باد الصديق وليس أحد يضع في قلبه ورجال الإحسان يضمون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق بقول يا أحبائي حلو أن ربنا قبل الضيقات دي كلها يعمل إيه يضم في مين في ولاده زي ما قال الكتاب يعرف الرب أن إيه أن يحفظ الأتقياء من التجربة أو أن ينقذ الأتقياء من التجربة وجود قديسين يا أحبائي على الأرض دوت بيحفظ الإيه ده بيحفظ الأرض ودي بقى نقطة مهمة جدا في الحياة الروحية وجود ناس وجود ناس أبرار ده اللي حافظ الأرض وأول ما الأبرار على الأرض يخلصوا يبقى معناها إنه في دينونة هتنزل إيه على الأرض يبقى وجود ناس قديسين في الأرض ده بيبقى سبب بركة للأرض كلها وأكبر مثل على كده من ثلاث أيام كنا بنحتفل بعيد مين؟ الأنبابولة أنبابولة إنسان بار شاهد عنه السيد المسيح أنه لا يستحق العالم إيه وطئة قدميه وجود الأنبابولة البار ده كان سبب بركة للأرض كلها يصلي يقول يا رب نزل مية مطر ربنا نزل مية مطر يقول يا رب طلع مية النيل يطلع له مية النيل شوف يا أحبائي يعني أهمية وجود إيه وجود ناس قديسين ربنا كان عايز يحرق مدينة سدوم وعمور طب إيه اللي منعك لوط وجود لوط في وسط سدوم منع الدينونة عن سدوم طب يوم ما اتسحب لوط من سدوم ليس من يفطن ليس من يضع في قلبه ولا كانوا فاهمين ان هو ده اللي حميكم ويوم ما دوت اتسحب من وسطك يا سدوم نزلت نار وكبريت من السماء حرقت ايه حرقت سدوم وعمور شوف يا احبائي اهميه وجود ناس ابرار في وسط العالم هم بركه للايه للعالم كله واختفائهم ده نذير بالايه بالدينونة يعني طول ما في ناس أبرار احنا محميين فيهم والأرض كلها محمية فيهم يوم ما يجف حصيد الأرض خلاص ما بقاش في حد بار اللي, اللي بيفهم بقى يفهم انه معناها انه في ايه ان في دينونة شديدة يبقى الأبرار دول يا أحباء هم اللي بيقفوا يمنعوا غضب ربنا على البشرية الخاطية نهار ما يتسحبوا وده السر يا احبائنا بنحزن جدا لما بينتقلوا ناس ابرار لكن طول ما في صديقين دينا بنت ايه بنتحامى فيهم نعرف ان الحكايه لسه الدينونه لسه عليها شويه بدا الصديق وليس احد يضع ذلك في قلبه ورجال الاحسان يضمون وليس من يفطن بانه من وجه الشر يضم الصديق يبقى الناس الابرار يا احبائي في حياتهم هم قدوه للاخرين وهم سبب بركة للي حواليهم يرفعوا غضب ربنا وأيضا في انتقالهم هم بركة لأن ده بيبقى إنذار بالإيه؟ بالدينونة وبالعقاب طيب هينتقلوا يروحوا فين؟ قال يدخل السلام الأبرار دول لما بينتقلوا يدخلوا فين السلام نمرة اتنين يستريحون في مضاجعهم ده مين ده ده السالب بالاستقامة يبقى انتقال الأبرار وصفوا وصفين الوصف الأول دخول للسلام الوصف الثاني إيه يستريحون راحة دخول للسلام لأن السيد المسيح يقول للناس الأبرار ادخل لفين فرح سيدك طب ليه سماه دخول للسلام الأبرار يا أحبائي طول ما هم عايشين على الأرض مفيش سلام تقول لي مفيش سلام إزاي احنا مش متمتعين بسلام ربنا أقول لك اه متمتعين بسلام ربنا لكن الأبرار وهم على الأرض كل ما يشوفوا الخطايا كل ما يشوفوا الشرور نفوسهم بداخلهم بت إيه بتضطرب اه صح احنا فرحانين بسلام ربنا ومتعزين بربنا وبيمنحنا سلامه لكن كل ما نشوف الخطية وكل ما نشوف الشر وكل ما نشوف مؤامرات الناس الوحشة دي بتعمل اضطراب داخل الايه داخل النفس طب يوم ما الإنسان ينتقل يدخل الايه السلام خلاص بقى ما فيش شر تاني هيشوفه عشان كده الكتاب المقدس قال عن لوط كان البار ايه بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البارة بأفعالهم الأثيمة إذ كان ساكن بينهم لوط ساكن في وسط أشرار شوف الأشرار فنفسه من جوه بت إيه بتتعذب ما يحبش الشر ما يحبش يشوف القضية ما يحبش يسمع الكلام الوحش ما يحبش يشوف الناس اللي قاعدة تعمل مؤامرات ضد بعضيها الحاجات دي بتخلي نفسه تضطرب من جواه حتى وإن كان هو متمتع بسلام المسيح لكن الشر ده بيعمل اضطراب داخل نفسه طب يوم ما يموت يدخل الايه السلام يدخل السلام عشان كده بولس الرسول قال لي اشتهاء اشتهاء طب بولس ده دي شهوة قلب بولس يقعد ويخدم قال اه انا ابقى في الجسد الزم من اجلكم لكن طول ما انا في الجسد وشايف الشر والحاجات دي بتسبب اضطراب للنفس دي النقطة الأولانية في انتقال الأبرار يدخل السلام طب النقطة الثانية إيه؟ يستريحون حياة الأبرار يا أحبائي حياة تعب من أجل مين؟ من أجل المسيح طب يستريحوا إمتى؟ مفيش راحة هنا إنما يستريح لما يطلعوا عند المسيح فوق يستريحون في مضاجعهم عشان كده سفر الرؤيا قال اكتب طوبى للأموات إيه؟ الذين يموتون في الرب نعم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم فطول ما احنا على الأرض الأرض دي أرض إيه؟ أرض شقاء وتعب حتى للأبرار لأنهم بيتعبوا من أجل ربنا هيستريحوا إمتى؟ عشان كده لما حد ينتقل نقول إيه؟ ارتاح اتنيح موضع النياحة يعني موضع الإيه؟ الراحة ونقول له يا رب نيحهم يعني إيه؟ واحد بيصلي يقول نيحهم ولا أيحهم اسقف قديم كده متنيح من زمان خالص يقول له نيحهم وايه ريحهم على الاخر يستريحون في ايه مضاجعهم اتابي النوم ده ايه المضاجع دي اللي هو الايه انسان هيضطجع انا اتجعت ونمت يعني هينام اتابي النوم ده فعند ربنا ايه الموت عند ربنا ايه نوم يستريحون في مضاجعهم عشان كده لعازر لما مات السيد المسيح قال لعازر حبيبنا قد نام التلام ده فهمه نايم يعني نايم زي ما مش عارف مين اللي تحت الكرسي دي نايمه فنايم فقالوا لي يا سيد ان كان نام مسير لما ابونا يخلص الوعظه هيقوم ان كان نام فهو يشفى هم كانوا بيقولوا عن رقاد الكسد رقاد الجسد لكن السيد المسيح كان بيتكلم عن رقاد الايه الموت لا مش فاهمين قال لهم بصراحة بقى العذر حبيبنا قد ايه مات يبقى في نظر السيد المسيح الموت ايه نوم يستريحون في مضاجعهم كل يوم بننام وتاني يوم بن ايه بنصحى مريم تقول لنا يلا بينا يلا بينا نقوم في يوم هننام مفيش بقى يلا بينا يلا بينا يوم هننام والحكايه ايه هتطول شويه بس هنقوم بس بقى مش هنلاقي نفسنا فين هنلاقي نفسنا فوق يبقى الموت ايه نومه بس نومه ايه نومه طويله شويه لما حد بيروح ينام بالليل بيصوتوا عليه ليه تضحكوا ليه هينام وايه ويقوم يبقى المفروض لما حد يموت ما نصوتش عليه هينام وايه هيقوم تاني يستريحون في مضاجعهم النوم بتصحبه او بتتبعه يقظة يبقى الموت هتتبعه ايه قيام اللي نايم تكلميه ما يردش مش سامع مش متجاوب طب معنى كده هو ميت لا مش ميت هو حي بس حي في مكان ايه في مكان تاني لا الدنيا كده ايه سقعت خالص وانا سقعان برضه كده عشان نعرف ننام واحنا مرتاحين فقلنا اللي مي اللي نايم ما بيتجاوبش معانا هو حي لكنه حي في عالم ايه في عالم اخر لكن مش معنى ان هو ما بيتجاوبش معانا ان هو ميت لا هو نايم اهو نفس الشيء اللي انتقل كده تكلميهم ما يردش عليك مش عارف هتتفاهمي معاه مش معنى كده ان هو ميت لا ده هو حي بس حي في ايه في مكان اخر طول ما احنا في الجسد ما نعرفش نتعامل مع المكان الاخر دوت لان هم خارج الجسد والجسد يتعامل بس مع المحسوسات والمرئيات ف... وانا في الجسد مش قادر اتعامل مع الناس اللي خرجوا بره بس هم موجودين احياء شايفيني وسامعيني بس انا مش عارف اتكلم معاهم مش عارف اسمعهم مش عارف اشوفهم لكنهم ايه احياء يستريحون في مضاجعهم ايضا النوم موت يا احبائي لانه الانسان بيبقى طول النهار في حال تعب في حال احياء في حال جهاد وطول ما الانسان بيشتغل طب تلاقي الجسم يبتدي ايه يعني الواحد يقوم الصبح في منتهى الهمه والنشاط يفضل شويه بشويه يبتدي ايه يبتدي الجسم يتعب يتعب يتعب يتعب لغايه ما الواحد يجي بالليل يبقى ايه منهك القوى ينام اللي بيحصل اللي بيحصل ان الخلايا بت ايه بتموت عشان تطلع الطاقه والطاقه دي تدي قوه للجسم انه يتحرك وانه يشتغل فيجي الانسان ينام بالليل وهو نايم ربنا يروح يجدد بنى الخلايا دي شوفوا حكمه ربنا في النوم وقت النوم دوت بيحصل ايه ليه احنا بنقول لكم ناموا مش عشان ما تعملوش دوشه بالليل لا احنا عايزين خلاياكم تتجدد تناموا بالليل فالخلايا اللي هي ايه استهلكت في النهار ديت يعاد بنائها مره تاني واحنا نايمين فالواحد يقوم تاني يوم الصبح ايه نشيط في منتهى القوه هكذا يا احباء الموت يستريحون في مضاجعهم الإنسان وهو عايش على الأرض يبتدي الأول فتى وبعد كده يبقى شاب منتهى القوة بعد كده تبتدي بقى الشيخوخة إيه يعجز يعجز يعجز يعجز الجسم إيه الجسم يضعف لغاية ما إيه يوروه التراب يحطوه في التراب يقوم إيه عجوز بعد القيامة مفيش بقى عجز مفيش شيخوخة مفيش تعب مفيش أمراض مفيش إجهاد مفيش إعياء قديس أغسطينوس حدد عمر السن اللي هيعيشه الإنسان قال 30 سنة هو طبعا ما فيش حاجة في الكتاب تشير للكلام دوت لكن هو عايز يقول يعني الإنسان هيبقى في حال إيه شباب سن ال 30 ده سن الشباب منتهى القوة بتاعت الإنسان سن 30 سنة كمال الكمال عشان كده الكهنة في العهد القديم يدربوهم في الكهنوت 25 سنة يقعد يتدرب خمس سنين سن 30 سنة يبتدي يمارس عمله الكهنوتي عشان كده ربنا يسوع بدأ خدمته سن 30 لأن ده في عقيدة اليهود إن ده سن الإيه؟ سن النضج سن الكمال. فالإنسان في الحياة الأخرى هيبقى في حال إيه؟ شباب. يقوم مجدد القوة. طب واحد على الأرض قطعوا له إيديه يطلع في السماء هيبقى بإيد واحدة؟ لا. واحد ودانه تقيلة شوية ما بيسمعش. يطلع السماء ودانه إيه؟ بيسمع كويس. فبتتجدد القوة. أيضا يا أحبائي يستريحون على مضاجعهم لأن الإنسان لما يشتغل بالنهار ويتعب يجي بالليل ينام ويبقى النوم إيه فيه لذة عشان كده سفر الجامعة قال نوم المشتغل إيه حلو الإنسان اللي يشتغل ويتعب لما يروح ينام بالليل يبقى إيه لكن لو واحد طول النهار ما بيعملش حاجة يروح ينام مش جاي له نوم يقعد يتقلب على الفرش لكن اللي تعبان وشقيان يروح يحط راسه على المخدة يجيب الصبح نوم المشتغل حلو أيضا يحدى على مستوى الروح يستريحون في مضاجعهم قلنا الموت إيه نوم لما الإنسان طول حياته يتعب من أجل ربنا يتعب في وصايا ربنا يجاهد في وصايا ربنا نوم المشتغل اللي اشتغل في الوصية دي اللي اشتغل في كرم ربنا النوم بالنسبة له إيه حلو ليه لأنه لما هيموت هيطلع ياخد الإيه الأجرة من ربنا يطلع ياخد المكافأة عشان كده سفر أيوب شاب في يوم الموت قال إيه كفرح الأجير بانتهاء يومه كفرح الأجير بانتهاء يومه صار واحد أجير شقيان طول النهار وتعبان ومن حين وماسك الفاس قاعد يقطع ويكسر ويعمل ايه يقعد يبص في الساعة عشان أول ما تيجي الساعة خمسة العمال يعني اليومية بتاعتهم تخلص الساعة خمسة يروح ياخد الايه ايه فرحته بقى لما تيجي الساعة خمسة زي بالظبط فرحتكم لما اقول والمجد لله دائما ابديا بالظبط كده يا خلص اهو الاجير كده فيبقى فرحان ان اليوميه خلصت هيروح ياخد الايه ياخد المكافاه واحده فرحت افتكرت المجد التي اللي بتخلص فيها لا دي المجد الله في النص دي تجربه لسه مش اللي بنخلص فيها دي عشان كده قال يستريحون ايه في مضاجعهم بصوا بقى القاب العدد 3 و4 القاب الناس الاشرار بتكلم بقى انه ايه شوفوا الترتيب بتاع ربنا ربنا لم, لم الاول الناس الايه الناس الابرار يبقى نتوقع بعد ما هيلم الابرار في ايه في دينونه الدينونه لمين بصوا للناس اللي هيدينهم ربنا اما انتم بعد ما ربنا ضم بقى الاشرار فاتبقى له مين بعد ما ضم الابرار متاسف اتبقى له مين فبيكلمهم بقى بيقول لهم اما انتم فتقدموا الى هنا تعالوا لي بقى يمين يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية بعد ما ربنا ضم الأبرار يا أحبائي بدأ يلتفت بقى للناس الأشرار عشان يعاقبهم أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية يا أحبائي نفس المنظر ده منظر الإيه؟ الدينونة نفس المنظر ده منظر الدينونة لحظة مجيء المسيح بقى للدينونة هيحصل إيه؟ في ناس أبرار انتقلوا وهم دلوقتي موجودين في الفردوس طب هيبقى في ناس أبرار عايشين على الإيه على الأرض لحظة ما المسيح يجي أول ما الملاك ميخائيل يبوق البوك الأخير الأموات الذين ماتوا في الرب هيقوموا ويجوا مع المسيح على السحاب كل الناس الأبرار اللي سبقونا وهو المسيح جاي يجي في ربوات قديسيه يجوا معاه طب الناس الأبرار اللي هيبقوا لسه على الأرض دول لسه ما ماتوش في لحظة في طرفة عين نتغير نقلع الفاسد ده اللي هو الجسد ونلبس عدم فساد أول ما نخلع الجسد دوت نلاقي نفسنا بنطير نقابل المسيح فين؟ على السحاب اتبقوا على الأرض مين؟ الأشرار خلاص أهو لم ولاده فيجي بقى الأشرار يقول لهم إيه؟ أما أنتم فتقدموا إلى هنا تعالوا لي بقى يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية زي ما قال في المثل أما هؤلاء رفضوني دول إيه هاتوهم وإيه واذبحوهم أمامي قال لهم تعالوا لي بقى بعد ما لم ولاده يجي يلتفت للذين هم عن يسار يقول لهم إيه ابعدوا عني يا فاعلي الاسم الأبرار قال لهم تعالوا يا مبارك أبي ضمهم ليه هو هو يا أحبائي المسيح هو هو اللي كلي الرحمة واللطف والمحبة والرفق بولاده هو هو نفسه المسيح المخوف للإيه؟ للأشرار بصوا لما يلتفت للأشرار في غضب يقول لهم إيه أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية دول اللي بقوا في بابل ومرضوش يرجعوا لفين؟ لأورشليم تصوروا يا أحبائي نسل إبراهيم وصفهم هنا إيه؟ بني الساحرة الوصف الثاني نسل الفاسق والزانية أول حاجة بيقول لهم ليه بني الساحرة دي أول لقب ليهم لأن الناس التجأوا للسحر التجأوا للسحر إما لطلب الحماية أو التجأوا للسحر علشان طلب المشورة في ناس تروح لبتوع السحر علشان إيه عشان يحمونا أصل في ناس بتعمل لنا عمل وفي ناس بتأذينا وفي ناس بتعمل لنا مشاكل وفي ناس منع البنات من الجواز فاحنا نروح علشان إيه نطلب الحماية من السحرة دول المسيح يقول لهم يا بني إيه بني الساحرة ناس تانية تقول لك أعمل ولا ما أعملش نروح نسأل اللي بيقروا الفنجان وبيشوفوا الطالع دول اسمهم بني إيه بدل ما يتكلوا على ربنا راحوا يتكلوا على الإيه على السحرة أدي الوصف الأولاني الوصف الثاني ليهم قال نسل الفاسق الفاسق اللي هو الراجل الزاني والزانية الست الإيه الزاني يعني لا الرجالة كويسين ولا الستات إيه لا الأبهات حلوين ولا الأمهات حلوين الفساد شمل الكل رجال ونساء الوصف الثالث ليهم في العدد الرابع يقول لهم أما أنتم إيه أولاد المعصية طبعا إذا كان أب زاني وأم زانية يبقى أولاد إيه أولاد عصاة أولاد ما عندهمش طاعة لربنا الوصف الرابع للأشرار قال لهم إيه برضه في العدد الرابع أما أنتم إيه نسل الإيه الكذب نسل الكذب يعني ناس تحل كل مشاكلها بالإيه بالكذب أسهل حاجة عندهم الإيه الكذب فبقى اسمهم نسل الإيه نسل الكذب شوف وصف الأشرار يا أحبائي بني الساحرة تبقوا للسحر نسل الفاسق والزانية زنا ونجاسات أولاد معصية عصيان لله أولاد كذب يعني إيه حياتهم مليانة من الكذب بص بقى بيلتفت ليهم يقول لهم إيه بمن تسخرون وعلى من تبغرون الفم وتدلعون اللسان أولا يا أحبائي الآية دي ليها أكثر من معنى المعنى الأولاني الآية دي بتوصف اللي سخروا من المسيح يوم إيه برافو يوم الصليب المسيح جه واليهود إيه صلبوه يا ريتهم صلبوه بس ارجعوا اقروا المزمور 22 قال يبغرون الفم ينغصون الراس يقولون فم يعني قاضي يقول عليه كلام تريق ينغصون الراس يعني هذا ايه شوف كده هتقعد تهزي راسك يعني ايه نوع من السخريه والتحكم الشديد يسخرون بالقدوس كانوا بيستهزئوا كلام صعب يعني ما هو ده فعلا اللي حصل ارجعوا ايه احداث الصليب فعلا اليهود عملوا كده في المسيح اليهود علقوا المسيح على الصليب قال ده احنا الوصيه بتقول لنا انه ملعون كل من اقول لك على خشب هو له كده قالوا انت اللي بتعاملنا فيها قديس ده انت طلعت ملعون من مين؟ كلمه صعبه ملعون من ربنا ما تعلق سبك تتعلق على الصليب ليه؟ هو احنا ما ربنا قال لنا ملعون كل من اقول لك على خشب فبدا يبص للمسيح يعني انت كنا فاكرينك قديس ده انت طلعت ايه؟ طلعت ان انت يعني حامل لعنه فبيرد عليهم بقى اشعياء بيتعجب بيقول لهم بمن تسخرون انتوا واقفين تتسخروا من مين وعلى من تبغرون الفم وتدلعون اللسان على قدوس اسرائيل زي ما قال بقى المزمور مش ده يا احبائي بقول لكم ده بيوصف منظر الصليب طب ما ده بيوصف المنظر لغايه النهارده بمن تسخرون وعلى من تبغرون الفم وتدلعون اللسان اي الناس اللي يقعدوا يتريقوا على الصليب ويسخروا بالصليب يوم ما يلاقوا اللي صلبوه ده هو اللي جاي يوم الايه يوم الدينون هو ده اللي احنا أهناه هو ده اللي احنا قلنا عليه ملعون من الله هو ده اللي احنا حسبناه مضروب ومصاب ومذلول من الله ده أتاري ده كان حامل ايه حامل أسامنا وحامل لعنتنا وحامل عقوبتنا فأشعر لهم انتوا انتوا انتوا بتسخروا بمين وبتتريقوا على مين وبتستهزئوا بمين وبتشتموا في مين بمن تسخرون وعلى من تبغرون الفم وتدلعون اللسان أما أنتم يا اللي بتعملوا كده انتوا ايه أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب شوف يا أحبائي تضليل الشيطان أولاد المعصية ونسل الكذب قاعدين يسخروا من مين؟ من القدوس البار شوف قد إيه إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير الإيه؟ المؤمنين إن الإنسان أولاد المعصية نسل الكذب يبصوا للناس الأسرار الأبرار ويسخروا منهم ويستهزئوا بيهم وهم بينهم وبين نفسهم الأشرار حاسين إن هم أفضل من مين؟ من الأبرار وهم مش حاسين إن هم إيه؟ ان هم الاشرار بمن تسخرون وعلى من تبخرون الفم ده ده اشعياء بيخاطب بيها كل اللي كل اللي رافضين صليب المسيح مش عارفين ان هم ناس ابرار مش عارفين ان هم صح مش عارفين هم اللي بيعبدوا ربنا مش عارفين هم اللي يعرفوا ربنا وبقيه الارض كلها كفره وبعدين يستهزئوا من المصلوب ومن اللي بيعبدوا المصلوب وهم مش عارفين الخيبه اللي هم ايه اللي هم فيهم ان هم ايه اولاد معصيه ونسل الكذب شوفوا قد ايه يا احبائي الشيطان يضلل الانسان يبقى الانسان هو اللي عايش في الخطيه لكن شايف البار هو اللي ايه هو اللي غلط وشايف نفسه هو اللي ايه هو اللي صح طيب بعد ما ذكر القاب الاشرار بص هيبتدي بقى يذكر خطاياهم هنعدي عليها بسرعه لانه بصراحه يعني ايه كلام صعب فهنقوله كده بسرعه خطاياهم ست خطايا الخطايا بتاعتهم ست ايه ست خطايا نمرة واحد عبادة الأصنام في العدد الخامس نكتبهم وبعد كده نتكلم عنهم بسرعة نمرة واحد عبادة الأصنام في العدد الخامس النص الثاني في العدد الخامس ولغاية العدد الثامن يصنعون الشر في كل مكان بصوا خطايا يصنعون الشر في كل مكان النص الثاني في العدد الثامن نمرة ثلاثة عدم الشبع بالشر بيعملوا في الخطية ومش شبعانين بيها الحاجة الرابعة في العدد التاسع الاهتمام بالجسد منشغلين بالجزدانيات العدد الخامس الجري وراء الشر مش بس يعملوا خطية لكن يجروا وراء الخطية في العدد العاشر النقطة الخامسة العدد العاشر الجري وراء الشر النقطة السادسة والأخيرة أو الخطية الأخيرة بتاعتهم العدد 11 عدم المخافة قلنا يا أحبائي علشان تبقى النقط مربوطة في ذهننا قلنا أشعية قدم لنا الخلاص في الإصحاح 53 طب إيه اللي يمنع التمتع بالخلاص دي قال دي أول خطية أهي الناس اللي بيعبدوا الإيه الأصنام ناس أشرار لكنهم فاكرين نفسهم إن هم إيه إن هم الأبرار وبينظروا للأبرار إن هم الإيه إن هم الأشرار حال عمى فأشعية بيوصف خطاياهم أول خطية فيهم قلنا إيه عبادة الأصنام إيه عبادة الأصنام ديت قال في العدد الخامس المتوقدون إلى الأصنام متوقدون يعني حاجة موقدة يعني حاجة مولعة وكان يا أحباء الخطية دي بتولع الواحد بإيه زي النار كده تصوروا واحد مولع في نار هذه الخطية لما تتملك من إنسان واحد الخطية مولعة فيه بص التشبيه بتاع الخطية متوقدون إلى الأصنام الأصنام دي زي ما قلنا ممكن تكون مش بس صنم يعني بتاع نقعد نسجد قدامه لكن صنم أي حاجة نتكل عليها غير ربنا بقت صنم المتوقدون إلى الأصنام الحاجة الثانية أن بيعملوا الشر في كل مكان قال أول حاجة تحت كل شجرة خضراء الوثنيين يا أحبائي اعتادوا أن هم يعبدوا الأصنام تحت الشجر الأخضر يطلعوا كده في مكان فيه خضرة ويجوا تحت الشجر يعبدوا الإيه؟ يعبدوا الأصنام المفروض المنظر الجميل دوت في الطبيعة الخضرة والشجر الأخضر دوت بدل ما المنظر ده يخلينا نمجد ربنا اللي خلق الخضرة ديت لا تحت المنظر الجميل دوت والشجر الأخضر نروح نعبد الإيه؟ نعبد الصنم طب إيه تاني؟ قال القاتلون الأولاد في الأودية برضه دي كانت من عبادات الوثنية علشان يرضوا الإله الوثن كان يولعوا نار للإله ويجيبوا عيالهم ويرموهم فين في النار عشان يرضوا الإله وعلشان الأم والأب ما يتعبوش من صراخ الطفل يجيبوا طبول ويقعدوا يطبلوا عليها بالإيه بالصوت الجامد عشان صوتها يغطي على صوت صراخ الطفل بص القسوة بتاعت العبادات الوثنية يبقى أماكن الشر قلنا نمرة واحد تحت كل شجرة خضراء نمرة اتنين في الأودية نمرة ثلاثة في العدد السابع على الجبال قال على كل جبل عالي ومرتفع أماكن ممارسة الخطية طيب نمرة ثمانية فين في البيوت وراء الباب والقائمة يعني بيمارسوا الخطية فين كل مكان ورا الباب ده في الدرع تحت الشجرة دي حاجة فين في العلم في الوادي تحت وفي الجبل فوق كل مكان بيمارسوا خطية مش مهم المكان الإنسان يا أحبائي اللي قلبه يتحرق بالخطية ما يبصش لمكان هو عايز يتمم خطيته إيه وبس ما يهموش المكان عشان كده لقينا أولاد عالي لما نار الخطية ملتهم حتى جوه الأقداس كانوا بيعملوا إيه بيعملوا الوحش طب ده انتوا في الخيمة يعني على الأقل قداسة المكان ت إيه تضبطكم لا ما فيش الخطية لما تتملك من إنسان ما, ي... ما يهموش أي حاجة المهم إن هو ينفذ خطيته عشان كده أحبائي ما نستغربش إن مريم المصرية كانت راحة فين؟ راحة كنيسة القيامة تعمل إيه؟ تنفذ الخطية المتوقدون إلى الأصنام الخطية مولعة في الواحد مش مهم المكان مهم يعمل خطية أيضا يا أحبائي عايز يقول إنه الخطية في الخفا وفي العلن يعني كل واحد يعمل خطية في الخفا ماشي ما هو دي حاجة تكسر لكن تصور يصل بقى الحال بالإنسان إنه حتى بيعمل الخطية في الإيه؟ في العلن ربنا لما بيوصف المنظر الصعب دوت فقال آية عجيبة خالص أنا يعني الآية ديت أنا سميت البراجراف ده بالاسم دوت بيقول إيه؟ عن هذه إيه؟ أتعزى عن هذه أتعذر ربنا بعد ما وصف المنظر دوت ولاده اللي هم نسل إبراهيم للأسف أصبحوا نسل الفاسق والزانية أصبحوا أولاد كذب أولاد معصية بدل ما يعبدوا ربنا ويمجدوا ربنا بدوا يجروا ورا الخطية والشر ويمارسوا الشر في كل مكان في الخفا وفي العلن فربنا واقف يبص كده بيقول عن هذه أتعزى قولوا لي بقى في حاجة تعزيني بعد المنظر اللي أنا شايفه دوت كلمة صعبة يا أحبائي عن هذه أتعزى يعني ربنا بيحكمنا إحنا قولوا لي أنتوا بقى ولادي اللي أنا تعبت معاهم اللي أنا حبيتهم اللي أنا اخترتهم دون الشعوب علشان يحملوا اسمي عشان يكرزوا بيا بصوا عملوا إيه سايبيني ورايحين يعبدوا الأصنام وبيعبدوها في العلن وبيعبدوها في الإيه في الخفاء قولوا لي بقى إيه يعزي قلبي ده مين اللي بيقول الكلمة ديت ربنا اللي بيقولها بيقول عن هذه أتعزى أحباء التعزية تدخل قلب الإنسان إزاي عايزين نعزي واحد إيه اللي يعزي الواحد إيه اللي يفرحه اللي يفرح الإنسان أن يتعب في عمله ويشوف نتيجة عمله يتعز اللي يعز الإنسان لما يجد مكاسب أو واحد فلاح بيزرع الأرض يلاقي المحصول طلع كتير واحد تاجر بيتاجر يلاقي التجارة ربحت يفرح بالربح واحد طالب تعب تيجي نتيجة الامتحان ناجح يتعزى واحد يسمع كلمة طيبة يتعزى الخبر الطيب يسمن الايه العظام طب ده بالنسبة لمين ده البشر الحاجات دي تخص مين تخص البشر إسحاق بعد ما أمه ماتت راح اتجوز مين إيه؟ فيقول الكتاب فتعزى إسحاق بعد موت إيه أمه الجواز عزى قلب مين قلب إسحاق طب دول البشر طب هل ربنا بيجتاز ذات المشاعر ربنا بيقول عن هذه أتعزى وانت ربي يعني طب احنا نتعزى اه زي ما قلت لكم نتعب نكسب فلوس نلاقي كلمة طيبة مش عارف ايه نتعزى طب هو ربنا محتاج تعزية مين اللي بيعزي ربنا يا احبائي ايه عايز اسمع مين اللي يعزي ربنا مين اللي يفرح قلبه احنا طب لما اولاده يفسدوا هيبقى ايه اللي يعزي ربنا فربنا بعد ما شاف فساد ولاده بيقول عن هذه أتعذب ربنا يا أحبائي خلق الكون وأوجد الإنسان فيه وقال لذتي تعزيتي فرحتي مسرتي بهجتي فين؟ في بني آدم لقى بني آدم ده تركه ساب ربنا اللي خلقه وراح يعبد الإيه؟ راح بيعبد الأصنام مش بس صاب ربنا وبيعبد الأصنام لكن قلبه مولع بعبادة الأصنام متوقدون إلى الأصنام ويا ريت قلبه مولع بعبادة الأصنام وبس لا حتى أولاده يرميهم لإرضاء الصنم القاتلون الأولاد في الأودية ومش بس يقدم ولاده للأصنام لكن يمارس العبادة الوثنية في كل مكان في الخفاء وفي العلن فربنا بص كده فبيقول الآية ديت أهن هذه أتعزم بقى هو ده الإنسان اللي أنا خلقته شوف أحبائي كل ما بنفسد كل ما نجري على الخطية ألاقي كلمة ربنا بتهمس في وداني بيقول لي إيه بعد اللي أنت عملته ده بعد ما أنت زعلتني كده في حاجة تعزيني ده مين اللي بيقول الكلمة دي ربنا اللي بيقولها عن هذه أتعزى يا أحبائي إنجاز التعبير أقول لكم الله متضايق جدا جدا جدا جدا بسبب الشر اللي في قلوبنا متضايق زعلان حزين ومفيش حاجة تعزيه غير إيه رجوع الإنسان ولادي اللي أنا بفرحهم اللي أنا عملت معاهم أعمال عجيبة بقى ده ده فعلا حاجة عجيبة ديت شعب إسرائيل بكل العطايا اللي اتمتع بيها بربنا وفي الآخر سابوا ربنا وراحوا يعبدوا لإيه؟ الأصنام فربنا يعني صعبان عليه عن هذه أتعزى ربنا يدينا أحبائي فعلا إن إحنا نكون سبب تعزية معلمنا بولس الرسول لما اتكلم على الناس اللي كانوا فرحانين بربنا وشبعانين بكلمة ربنا فبولس الرسول قال عنهم الذين صاروا لي ايه تسلية كلمة تسلية يعني ايه تعزية بولس بيكرز بكلمة ربنا وشايف الناس رفضها وشايف الناس بتتكوم اكوام كده وتروح على الهلاك فصعبان عليه فبص للشوية اللي قبلوا كلمة ربنا فقالوا دول صاروا لي ايه صاروا لي تعزية يا ريتنا احبائي احنا نكون من اللي يعزوا قلب مين قلب ربنا عن هذه ايه اتعزى بص يا احبائي بيكمل وصف خطاياهم يقول وراء الباب والقائمة وضعتي تذكارك وراء الباب دي زمان وراء الباب ده كان فيه ايه في مصر في الدم المرشوش والملاك بيعبر وفي تذكار الخلاص حتى الباب والقائمة يا أحبائي اللي ليهم ذكرى حلوة في تاريخ إسرائيل ورا الباب دوت والقائمة بقى فيه تذكار للإيه للشر يعني حتى التذكارات المقدسة اتحولت في فكر شعب ربنا لتذكارات إيه تذكارات شر ويعملوا شر ومش يحاولوا ينسوه لا يقول وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك عاملة تذكار للشر عشان ما تنسيش الشر دوت ده ليه حق يقول عن هذه يتعزى يعني ورا الباب ده المفروض ايه كل ما نقف ورا الباب نتذكر الخلاص اللي عمله ربنا لا ده بقى ورا الباب والقائمة مش تذكار للخلاص تذكار للايه للشر حتى الذكرى المقدسة اتحولت في فكر ولاد ربنا لتذكرة خطيه حتى الأيام المقدسة تحولت فكر ربنا الأيام إيه تذكارات للشر الحاجة التانية لما يعملوا شر مش ينسوه لا ده يعملوا له تذكار يعملوا حاجة عشان تفكرهم بالشر اللي هم عملوه وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك ايه تاني قال لأنك لغيري كشفتي وصعدتي لغيري كشفتي المفروض كنت تكشفي نفسك ايه تكشفي أسرارك لمين لإلهك لخالقك فربنا بيعاتبهم بيقول لهم لغيري كشفتي رحت تكشف الأثار بتاعتك لمين لغيري للشيطان للخطية لغيري كشفتي شمشون ايه اسرارك يا شمشون انا نذير لربنا قال له طب دي لمين قال له دي ليا ده, ده سر ما بيني وما بينك يا شمشون لا شمشون راح ايه يكشف الاسرار دي لمين لغير ربنا فضح لغيري كشفتي كلمه صعبه خالص يقول لها ايه وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك لأنك لغير كشفتي وصعدتي أوسعتي مضجعك يعني المضجع اللي هو مكان النوم وسعت مكان النوم يعني عايز يقول انه مفيش شبع بالخطية قاعدة توسع في المضجع بتاعها عشان تشبع برضه مش شبعانة المرأة السامرية ايه اتجوزت خمسة طب شبعت يا ستي مفيش قاعدة توسع في المضجع ومفيش شبع أوسعت مضجعك بصوا الخطايا بتاعتهم قلنا نمرة واحد أحبها عبادة الإيه؟ الأصنام المتوقدون إلى الأصنام الحاجة التانية ممارسة الشر فين؟ في كل مكان تحت كل شجرة خضراء وفي الوادي وفي الجبل ووراء الباب والقائمة كل مكان طب نمرة ثلاثة عدم الشبع بالشر والخطية أوسعت مضجعك نمرة أربعة إيه تاني الخطايا بتاعتهم الاهتمام بالجسد بص يقول لها ايه بيكلم اسرائيل وصرت الى الملك بالدهر طبعا المعنى الحرفي يا حبايبي بقى مفهوم يعني احنا بنتكلم على اسرائيل اللي هم في السبي اللي سايبين ربنا قاعدين يعبدوا الاصنام هناك وبيفتخروا بالاصنام وعملوا تذكارات للخطيه وتذكارات للشر ورفضوا يرجعوا لاورشليم. ايه تاني؟ الاهتمام بالجسد. يقول لها وسرت الى الملك بالدهر واكثرت اطيابك وارسلت رسلك الى بعد ونزلت حتى الى الهاويه. بديتي تتزيني يا نفسي بس مش بتتزيني لحبيب نفسك المسيح لا بتتزين لملك آخر صرت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك قعدت تجملي في نفسك بس مش لحساب المسيح لكن لحساب الإيه؟ حساب الخطية طبعا الثمرة إيه؟ نزلت حتى إلى الهاوية طب المعنى الحرفي صرت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك الملك ده اللي مقصود بيه إيه فرعون مصر لما لقوا الضيقات نازلة عليهم قالوا طب احنا نروح نقدم هدايا لمين لفرعون عشان يجي يحمينا فربنا بيقول لها سرتي إلى الملك بالدهن وأكثرت أثيابك وأرسلت رسلك إلى بعد أنا قريب منكم لسه امبارح بيقول لهم الرب قريب ادعوه وهو قريب لا سبتوني أنا اللي قريب ورحت بعتي لإيه للملك اللي على بعد فرعون مصر عشان يجي يحميكي طبعا المعنى الروحي سرت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك قلنا الانشغال بالإيه؟ بالأمور الجزدانية طيب إيه تاني في الخطايا نمرة خمسة مش بس تعمل شر لكن تجري ورا الشر يقول لها بطول أصفارك أعيتي يعني تعبتي من كتر إيه من كتر السفر ولم تقولي يئست قاعدة تجري ورا الخطية من مكان لمكان ومن بلد لبلد وتعبت من الجري ورا الخطية وبرضه مش إيه مش يأسان برضه بتحاول تاني بص يا حبايبي يعني بصوا الخطية لما تتملك من قلب الإنسان يفضل الإنسان يجري من خطية الخطية الخطية الخطية مش شبعان فيعافر أكتر ويدور على خطايا أكتر وعمره ما ييأس وعمره ما يتعب وبرضه قاعد إيه قاعد يجري ورا الخطية بطول أصفارك أعييتي ولم تقولي يئست شهوتك وجدت لذلك لم تضعفي لما بتاخدي الخطية بتاعتك الشهوة بتاعتك دي ايه دي تخلي عندك اصرار لخطية ايه لخطية جديدة يبقى ملخص الخطايا نمرة واحد عبادة الأصنام نمرة اتنين الشر في كل مكان نمرة ثلاثة عدم الشبع بالشر نمرة أربعة الاهتمام بالجسد سرت إلى الملك بالدهن أكثرت أطيابك نمرة خمسة الجري ورا الشر بطول أصفارك أعيتي نمرة ستة وأصل كل الخطايا إيه انعدام مخافة ربنا يقول لها إيه وممن خشيتي وخفتي حتى خنتي وإياي لم تذكري ولا وضعتي في قلبك ربنا لما لقاهم سابوه كده وراحوا يعبدوا الأصنام فربنا بيقول لهم كده سؤال في شيء من السخرية بيقول لها إيه ممن خشيتي وخفتي حتى خنتي هو في حد يعني كان خوفك يا إسرائيل حد أقوى مني خفتي منه عشان كده خنتيني يعني أنا أعرف يا إسرائيل تخونيني إيه لو جه إله أقوى مني وبيهددك فأنت خفتي من الإله القوي دوت عشان كده خنتوني ربنا بيقول لهم مين أقوى مني أنا ما كنتش قادر إن أنا أحميكم ليه سبتوني ورحتوا إيه تعبدوا الأصنام ممن خشيتي وخفتي حتى خنتي وإياي لم تذكري برضه كلمة صعبة يا أحبائي إياي لم تذكري ربنا بيعاتب إسرائيل يقول لها رغم الإحسانات الكتيرة معاك يا إسرائيل وهم لسه في أرض مصر والخلاص اللي عمله ربنا و40 سنة في البردية وعلى مدار العصور يهد في ممالك عشان خاطرهم وفي الآخر كل ده إيه؟ اتنسى ولم تذكري طب ما هو نفس الكلمة ديت لينا يا أحبائي يا ما إحسانات من ربنا لينا ويا ما عطايا من ربنا ويا ما تعزيات من ربنا وفي الآخر نسمع كلمة ربنا يقول لي إيه وإياي لم تذكر زي الكلمة الصعبة اللي قالها موسى في سفر التثنية قال إيه سمن الحبيب وإيه وبطر يعني إيه إسرائيل ده كان يعني حشتان كده وربنا خده قعد إيه يسمن فيه يغذي فيه بعد ما سمن واتغذى راح رفص مين رفص ربنا اللي غذاه على مستوى الروح سمن الحبيب وبتبطر عليه بعد ما أكلته وفرحته وعزيته إياي لم بصوا عتاب يا حبيبي يعني على قد ما الكلام شديد على قد ما ورا الكلام دوت فيه يعني حزن دفين في قلب ربنا يعني ربنا بيعاتبهم بقى يعني يعني بقول لكم دول كانوا يعني انجاز التعبير اقول امل ربنا رجا ربنا انه يحملوا الخلاص للامم فشافهم فسدوا فبيقول طب ايه اللي عايزين اذا كان اللي تعبت معاهم دول اللي أنا رعيتهم وهم وإسرائيل غلام أحببته في الآخر سابوني بعبدوا الأصنام طب إيه اللي يعزيني بعد كده في الآخر نسيوا الإحسانات بتاعتي إياي لم تذكري بقول يا أحبائي دي كشفت الآية ديت أصل كل الخطايا ممن خشيتي وخفتي حتى خنتي وإياي لم تذكري ولا وضعت في قلبك إيه اللي خلاهم يخونوا ربنا إن خافوا من حد غير ربنا طب لو كانوا خافوا ربنا ما كانوش ايه ما كانوش خانوا ربنا يبقى سبب الخطية عدم مخافة الله ممن خشيتي وخفتي حتى خنتي اللي بخاف منه آه ما اقدرش اخونه فلو انا في قلبي مخافة ربنا ما اخونش مين ما اخونش ربنا عشان كده المرتل قال لربنا قال له ايه سمر خوفك في لحم ليه عشان ما اخونكش انا لو خفتك يا رب مش هخونك عشان كده قال الكتاب رأس الحكمة ايه مخافة الرب الواحد لو خاف ربنا يا احبائي ما يخونش ربنا الواحد لو خاف ربنا علشان كده يوسف لما وقف قدام فرعون قال لها ايه قدام مرات فوتيفار كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام ربنا يوسف في قلبه إيه مخافة خايف ربنا فما يقدرش يخونه وممن خشيتي وخفتي حتى خنتي الخيانة بتيجي بسبب الخوف لو خفت ربنا عمري ما خون ربنا يختم ربنا يقول لها ايه أما أنا ساكت وذلك منذ الايه القديم ربنا بيقول لهم انتوا عارفين انتوا بتعملوا كده فيا ليه عشان انا ايه ساكت لكم عشان انا ساكت لكم لو انا اول ما تغلطوا بمسك لكم العصايه واضربكم كنت عملتوا لي حساب لكن عشان انا بطول بالي عليكم انتوا بت ايه بتتمادوا فيها وفعلا يا احبائي هو كده ليه بنزعل ربنا وبنتمادى في الشر عشان بنغلط وربنا ايه ربنا سايبنا لكن لو كل واحد فينا يغلط ربنا يديله على دماغه نمشي ايه نمشي زي, زي الالف انا انا ساكت وذلك منذ القديم انا شايف خطاياكم من زمان ومطول بالي ظهر تطويله البال بتاعت ربنا اديس بطرس قال لنا احسبوا طول انات ربنا ايه خلاص كما كتب عليكم اخونا الحبيب بولس يعني المفروض طول انات ربنا دي يخليكم ايه تتوبوا لا للاسف احنا طول انات ربنا ديت ايه بتخلينا نتمادى في الايه في الخطيه شوفوا بولس الرسول قالها بقى شوفوا الخطيه منشئه لي بالصالح موت الصالح ده طول انات ربنا حاجه صالحه لكن الخطية حولت الصالح لموت طول أنات ربنا بدل ما تقتدني للتوبة مخلياني إيه أتمادى في الشر يا عم هو فين ربنا هو ربنا بيعمل حاجة ما هو ربنا ساكت ما هو ربنا سايب أنا أنا ساكت وذلك منذ القديم طب السؤال يا حبيبي هيفضل ساكت على طول؟ لا في زمن لطول الأناة وفي زمن للإيه؟ الدينونة ربنا يسوع لما دخل المجمع النهارده الصبح في القداس كنا بنقول ايه دفع ليه سفر اشعياء النبي وقام ليقرا لو تاخدوا بالكم الايه اللي قراها السيد المسيح من سفر اشعياء اشعياء 61 بس طبعا هي المسيح قرا من الترجمه المكتوبه يعني في لوقا من الترجمه السبعينيه فبيقول روح السيد الرب عليا ده العبري بقى اللي بين ايدينا لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني لاعصب منكسر القلوب لانادي للمأسورين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق لانادي بسنه مقبوله للرب ويقول وطول ايه؟ السيف طب بقيه الايه ايه؟ وبيوم انتقام لالهنا لا هو ما قالش الحته ديت هو قرا الايه لغايه ايه؟ لانادي بسنه الرب المقبوله وقفل السفر يعني عايز يقول لنا ان احنا دلوقتي في ايه سنة الرب المقبول طب والخطايا والشرور قال لا معلش لسه مش وقتها طوى السفر قفل ما كملش بقية الآية ما كملش قال يوم انتقام لإلهنا طب امتى هيجي يوم الانتقام دوت لما يفتح الايه السفر ويطلع اللي ايه اللي مكتوب الخطايا يوم الدينونة تفتح الايه الأصفار آية فتح السفر مرة تاني يبقى هو ده يوم الايه يوم الدينونة فربنا بيقول لا احنا لسه دلوقتي احنا في سنه الرب المقبول قفلنا على كده فدام المسيح طوى الصفر يبقى احنا كمان لازم ايه لازم نطوي الصفر ونقول ولإلهنا المجد الأخيرة بقى ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين